بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أيتها الأخوات الفاضلات مرحبا ومربحا بكم في بيت الملك جل وعلا وطبتم أحبتي وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة غرفا وقصورا ومنازل والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل إن ربي ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام اقتضت حكمة الله جل وعلا أن كل شيء إلى زوال وفناء وأن كل مخلوق كما بدأ لا بد له من انتهاء هذا حكم باسط الأرض ورافع السماء فلما كان ذلك كذلك كان على الإنسان أن يعتبر وأن يتعظ وأن يدكر أن إذا فات يومه فقد فات بعضه أجل محدود ونفس معدود انقضى عام هجري لا تدري ماذا كتب لك فيه ولا تعلم ماذا سجل عليك فيه عام هجري انقضى وسوف يدخل علينا بعد سويعات قلائل عاما هجريا جديدا يدخل الله عز وجل علينا بعد سويعات عاما هجريا جديدا هل استعددت لاستقبال هذا العام واعلم ان الذي مر لا يعود ابدا لذا عنونت لخطبه اليوم عنوانا عريضا الا وهو هاجر قبل ان تهاجر هاجر قبل ان تهاجر ما معنى هذا العنوان ايه هاجر قبل ان تهاجر ينتظم حديثي معكم ان شاء الله وقدر تحت هذا العنوان العريض على ثلاثه مراقل المرقاة الأولى أنواع الهجرة المرقاة الثانية ليست الهجرة السفر فقط المرقاة الثالثة جزاء المهاجرين فأعرني قلبك وسمعك يا رعاك الله وأسمعوني الصلاة والسلام على حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولا ايها الاحبه الكرام الهجره هي الانتقال من مكان من مكان الى مكان او هي الترك ترك مكان والذهاب الى مكان اخر واخذ منها الهجر هجر الشيء أي تركه فالهجرة أيها الأحباب الكرام هي الانتقال من مكان إلى مكان فكيف تهاجر أخي الحبيب الآن أولا أن تهاجر من أرض الطاعة إلى من أرض المعصية إلى أرض الطاعة أن تهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة أن تهاجر مما حرم الله إلى ما أحله الله أن تهاجر من أكل الحرام إلى أكل الحلال أن تهاجر من أكل أموال اليتامى إلى رد الحقوق إلى أصحابها أن تهاجر من أكل إرث أخواتك البنات فتعطيهن ما كتب الله لهن هاجر قبل أن تهاجر قبل أن تهاجر من دنياك راحلا إلى مولاك ليحاسب ليحاسبك على ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أظهرت وما أبطنت سيحاسبك ربك وربي سيحاسبك إي والله تحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير تسأل تحاسب خلي بالك لذا النبي صلى الله عليه واله وسلم الا تصلون عليه لما راى ان مكه ارضا مجدبه لا تنبت عشبا ولا كلا في الدعوه الى الله عز وجل بعد ثلاثة عشر عاما ترك مكة وذهب إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة نورها الله على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام فوجد هناك الأرض الخصبة التي تمكنه من نشر الدين ومن الإعلان بالدعوة إلى الله في السر وفي الجهر ومن هناك انطلقت دولة الإسلام وعلت راية لا إله إلا الله وعلت كلمة الحق وارتفعت لذلك ظهر المنافقون في المدينة الذين يظهرون ما لا يبطنون وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم المنافقين الذين إذا رأوك غنيا صاحبوك ورافقوك وآخوك فإذا افتقرت احتقروك وتركوك إذا كانت لك كلمة كانوا تحت ظلك ومن ورائك يعملون على ذلك المنافقين الذين يمشون ب- بين الناس بألف وجه يعملون بقول القائل إن شئت أن تدخل جنة النفاق فاعدل بساق ومل بساق امشي برجل عدلة ورجل معوجة عشان المعوج تعجبه والعدل تعجبه هو ده النفاق يا جماعة هم دول اللي ربنا قال فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ظهر القسم الس- ال- ال- ال- ال- الخبيث ده في مدينة رسول الله بعد ظهور دولة الإسلام الشاهد إن الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة واجبة والهجرة من مكان المعصية والخذلان إلى مكان يعبد فيه الملك الديان واجبة لذلك أنا أعجب ممن يجلس أمام التلفاز ليتفرج على المناظر الخبيثة الخليعة القذرة ويترك دروس العلم في المساجد ما الذي أجلسك؟ قاعد في البيت ليه؟ سايب درس العلم ليه وقلت الكلام ده قبل كده كتير ونوهت عليه كتير قلت لكم يا اخوانا انا والله العظيم بحبكم في الله واقسم واكرر القسم واعيده كثيرا واكثر من القسم في ذلك لانها حقيقه اشهد الله عز وجل عليها لكن لا ادري ما الذي يأخذكم من المساجد الموازين انقلبت عند الناس بدل ما بيهجروا المعصية دلوقتي بيهجروا الطاعة هجروا المساجد وتركوها تشكو حالها إلى الله ولا أدري لماذا ماذا جعل يعني ماذا جنت المساجد أي جريمة ارتكبت المساجد حتى تترك لا أدري ده الواحد بيشوف حرص غير المسلمين على دينهم والله بيزعل تخيل لما النصراني يبقى بيكرهك كره ديانه ويعاملك بسياسة وبخباثة و... ها عشان تقول وبتتقال كتير مع الأسف بتتقال كتير والله ده ال- النصارى دول أحسن من كتير من المسلمين ليه يا عم والله محترم بيعاملنا معاملة طيبة يا ابني ما انتش فاهم حاجة يا ابني والله بيكرهك بس حريص على دينه عايز يجرك لدينه عايز يشدك علشان تتنصر زيه هكذا قال الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء مفيش نصران عدل ابدا الا الذي يسلم ويؤمن بالله ورسوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى لكن حريص على دينه مع انه دين باطل لكن حريص عليه لكن المسلمين بينهم وبين بعض نزاعات وشقاقات ومشاجرات وم... وملاحاة لا تكاد تنتهي إلا من رحم ربي لا أدري لماذا تلاقي الغش في المسلمين السرقة في المسلمين النصب والاحتيال في المسلمين ليه؟ ليه يا اخوانا تعالوا نهاجر كلنا ونسيب الحاجات دي كلها لنهاجر الى الله عز وجل لابد من هجره قبل ان تهجر دنياك وقتها والله العظيم لن تجد لك من دون الله وليا ولا نصيرا اسمع كلام ربنا كده يقول الله عز وجل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا يقول لهم إيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير مش عشتوا حياتكم وجالكم النذير القرآن والسنة وقلنا ده حلال وده حرام وده ما ينفعش وده ينفع ما سمعتوش الكلام فذوقوا فما للظالمين من نصير لذلك الجماعة اللي ما بيسمعوش الكلام الجماعة اللي بي بيصروا على المعصية يوم القيامة يبكوا ويقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا يعني إلى المعصية ما قالوش فأدخلنا لا ما يقدروش عليها صعب عليهم قوي قالوا فإن عدنا فإنا ظالمون عارفين الرد عارفين أصلا القصة من أولها إيه هقول لك بعد ما تسمعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية أهل النار نعوذ بالله أن نكون وإياكم منهم آمين يستغيثون بخزنة جهنم في البداية طالبين ايه عارفين عايزين ايه اجازة يوم من العذاب مش اجازة تخفيف بس تخفيف وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد يوم تخفيف قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات هي مش الرسل جات لكم البينات قالوا بلى قالوا فادعوا ادعوا انتم ملناش دعوة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أيسوا بمعنى يئسوا فخلاص ما فيش تخفيف اه نادوا المالك يا مالك ليقضي علينا ربك نموت يا مالك خلي ربنا خلاص نموت يرد عليهم بعد ألف سنة يقول لهم إيه إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون مفيش يقولوا مفيش قدامنا غير ربنا بقى يلجأوا لله عز وجل فيقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيرد عليهم الملك جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون يا الله انت مستني لما تسمع الكلمتين دول امال ايه مش عايز تتعدل ليه مش عايزين نفوق ليه طب امتى نفوق امتى نصطلح مع الله عز وجل اخوانا داخل عام هجري جديد أصلح ما بينك وبين الله فيما بقي يصلح الله لك ما مضى فيبدل سيئاتك حسنات ذلك الفضل من رب البريات أحبتي أحبتي أكلمكم وأنا أحوج بهذا الكلام منكم أعظكم وأنا أولى الناس بالموعظة والله أحبتي الكرام لا بد من عودة إلى الله عز وجل أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ستتوب أجرني فإني حريص عليك أخاف عليك جبال العيوب حبيبي ألا تريد أن تشرب ألا تريد أن تشرب من يد رسول الله على الحوض ألا تريد أن ينادي عليك الملك جل وعلا مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إن كنت تريد ذلك فقم وهاجر إلى ربك الآن هاجر بقلبك يا أخي هاجر بقلبك يا أخي لله ولا تكن في في دنياك ساه لاهي هاجر الآن اهجر كل اللي يبعدك عن ربنا اتركه وتقرب من كل ما يقربك من الله جل وعلا خلي بالك الدنيا خداعة خداعة ويعال هل هموت السنة الجاية ولا اللي بعديها ولا النهاردة ولا بكرة ولا دلوقتي ولا كمان شوية ما انت مش عارف امتى هتموت أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا ليوم لقد خلقوا ليوم كان فيه زلزلة وأهوال عظام يا إخوانا يوم القيامة صعب الموت صعب اعمل له اسأل اللي جمع الأموال قبلك اسأله سبت خدت قد ايه معاك يا اللي يا, يا صاحب الملايين ما هو لسه الاسبوع اللي فات ده ميت واحد كان واخد الدنيا في صدره وكان بياخد الرشاوي من من الناس عيني عينك اطول واحد قعد عضو مجلس شعب اطول واحد على مستوى العالم مات خد ايه معاه ايه اللي خده والله لم يأخذ إلا عمله أهو ساب المال والرشاوى وأكل الحرام والافتراء على الناس والتعالي على الناس وذهب ليسأل عن ذلك كله أمام رب الناس مات وكم من ملك ظهرت له علامات فلما علا مات اهو انت هتكون احسن من ده ولا من قارون اللي ربنا خسف بيه وبداره الارض ولا من فرعون اللي لما غرق جسمه طار على الميه كده مشي على الميه ربنا قال له اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه هتيجي ايه في دول هتيجي ايه جنب دول انت مين انت والله مسكين والله احنا مساكين يا اخوانا مساكين جدا جدا جدا جدا ومحتاجين قوي قوي لعطف ربنا علينا ومحتاجين جدا جدا لكرم ربنا لينا ومحتاجين جدا لمغفرة ذنوبنا التقيلة اللي احنا مش حاسين بيها دلوقتي احنا في امهال الله يمهل ولا يهمل خلي بالك حبايب الشباب اصحاب التليفونات والافلام والغراميات والنواصي والطرقات وال- والجلوس على على المواقع الاباحيه والرذيله والسافله والوقحه حبايبي والله هتتسئل والله هتتحاسب والله ستسأل أمام الله عن كل ما تفعل ولتجزين عن الإحسان إحسانا وعن السوء سوءا إلا أن يغفر الله عز وجل عشان كده بقول هاجر قبل أن تهاجر هاجر إلى الجنة دنيا إيه اللي بتدور عليها دنيا إيه اللي أنت شاغل نفسك بيها تساوي إيه تكون إيه أنت ليه بتبص تحت رجليك بص قدامك بص لبعيد مش بعيد والله الله عز وجل قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا سبحان الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ما تبصش تحت رجليك اوعى تفرح بلذة بعدها غضب رب العزة إياك أن تفرح في معصية الجبار وأنت تعلم أنك بعد ذلك داخل النار إياك إياك أن تغضب الملك المنان وأن تحاربه بالعصيان اعلم أنك مهما كنت فأنت إنسان خلقك الله من الكثبان يعني من التراب خلقك الله من الكثبان وسيعيدك إلى ظلمة ووحشة الديدان ثم بعد ذلك تقوم للعرض عليه في يوم لا ينفع لا ينفعك إنس ولا جان يسألك ربك عما قدمت وتعرض على الميزان وقتها فأما من خفت موازينه فأولئك إلى النيران ومن ثقلت موازينه فأولئك إلى الجنان إليك الطريقين فاختر أيهما وأنت المسؤول عما تختار انت المسؤول والله العظيم لا صاحبك ينفعك ولا ابوك ينفعك ولا امك تنفعك ولا زوجتك تنفعك ولا اختك تنفعك ولا اخوك ينفعك والله لن ينفعك الا الله يبقى ما تعرضش عنه ما تبعدش بتبعد ليه مش عايز تهاجر له ليه داخل عام هجري جديد تعالوا نعاهد ربنا من الوقت من الوقت ده اهو وانت قاعد في بيته وبتأدي فرضه عاهد الله على أن تسير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشباب ال- ال- اللي مش اللي مش ملتحين ده هم يربوا دقنهم لله يا اخوانا قلنا اطلاق اللحيه واجب باتفاق الائمه الاربعه ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد حالق اللحيه اثم مذنب عاصي حبايبي اللي بيدخنوا سيب السيجاره بقى سيب بقى راجل وهاجر لله عز وجل سيب وخليك راجل بقى بالله عليك يرضيك تحطها في بقك وبعد كده تدوسها برجليك سيب عيب عليك عيب خليك راجل يا راجل حبايبي اصحاب الاغاني سيبوا بقى الاغاني دي نظفوا ودانكم بلاش تبقى ودانكم صندوق زباله حبايبي اللي بيمشوا في الشارع بالموبايلات مشغلين اغاني سافله ولا اصحاب التكاتك اسال الله ان يهديهم صاحب التوك توك عامل لي التوك توك استوديو سماعه جنبنا وسماعه جنبنا وخبط ورزع ليه يا حبيبي ليه بتحارب ربنا ليه انت قد ربنا عشان تحاربه وحبايبي اصحاب الفيسبا برضه تلاقيه حاطط آه، على البتاع دي بتاع الفيسبا اللي قدام الام بي 3 ولا الكاسيت ولا البتاع وسماعات ومشغل لي اغاني يا سيدي حرام عليك ده انت ماشي على هوا يا سيدي انت في طريق الله الذي يحملك على هذا الهواء وبتحاربه بمعصيته ليه؟ اختي اللي بتقعد طول النهار قدام الافلام والتمثيليات وال- والمسرحيات ربنا اللي بيديك عينيكي في ثانيه الا تلت تروح ولا تشوفي ده ولا ده والله العظيم اختي اللي بتمشي متبرجه في الشارع وشك ده ربنا اللي مديهولك في ثانيه الا تلت يجي مرض تلبسي النقاب غصب عنك وساعتها مش هتاخدي اجر مش هتاخدي اجر والله والله ابدا لانك لابساه بتداري وشك لكن لما تلبسيه لله عز وجل تاخدي الاجر كامل حبايبي نعود الى الله نرجع الى الله نهاجر الى الله عز وجل كيف نهاجر هذا ما سنعرفه بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه انه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احبتي في الله اول طريق الهجره ان تعزم عزما اكيدا ان تهاجر لله عز وجل النيه قلت لكم عهد ربنا من دلوقتي أن نهاجر لله أن نهاجر إلى الله أن نهاجر من سخط الله إلى رضوانه ومن عذابه إلى جنانه أن نهاجر عاهد ربنا بس كده بقلبك بقلبك ثانيا الاستعانة بالله عز وجل أن تستعين بربك فهو الذي يعينك فوالله لو لم يعنك الله عز وجل لما استطعت أن تعبده أبدا لازم الاستعانة بالله عز وجل لابد ثلاثة الحذر من الشيطان شوف انت مصاحب الشيطان بقالك كام سنة فالشيطان عشري قوي وبيكرهك قوي ومش هيسيبك بسهولة فهو عدوك مش هيسيبك غير لما يتأكد مليون في المية انك في النار في النار ساعتها يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فخلي بالك هيبدأ يسول لك ويسهل لك ويجرأك ويقويك وي- ويوسوس لك احذر الشيطان خلاص رجعت يبقى رجعت تريد الله يبقى نعم أريد الله لا تجعل للشيطان عليك سبيلا أبدا رابعا المداومة على الطاعات المداومة تكسبك الحلاوة لما تداوم على الطاعة تحس بحلاوتها والله العظيم طول ما انت مداوم على الطاعة تحس بألفة بينك وبين الطاعة دي اسألوا مثلا حبايبي وابائي واخواني اللي بيصوموا الاثنين والخميس اسالوهم كده قولوا لو جه يوم اثنين عليكم او خميس وانتوا فطرتوه احساسكم بيبقى ايه والله بيبقوا زعلانين ومتنكدين وشايلين الهم ليه حصل الفه وحب بين الطاعه وبين الانسان المطيع هو كده خامسا بعد المداومة خلي بالكم خامسا وده مهم جدا جدا جدا خلي بالك الدعاء أن يثبتك الله عز وجل على الهدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خامسا وأخيرا حتى تتم الهجرة إلى الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وحوله وطوله وقوته أن تتعلم دينك اعرف دينك بجد اعرف انت ماشي ازاي ورايح فين وبتعمل ايه وكل حاجة بتعملها اسأل عنها اسأل عالم رباني يكون على السنة اسأل عالم سني سني يعني ماشي على السنة أصل الناس دلوقتي خدت كلمة سني دي بقت عيبة اسكت عارف فلان ده هو اه ربنا يكفيك شره ليه ده سني الله سني يعني ايه سني يعني سني يعني سني ابعد عنه سني ده سني يا ابني يعني ماشي على سنة حبيبك اللي مش هتخش الجنة غير وراه والله العظيم ما هتخش الجنة غير وراه أقسم بالله اسأل عالم سني يعلمك دينك يقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السني ده عارف إن كل كلمة هيقولها لك هيتسأل عنها قدام ربنا وهيقف فهو يعلم أنه يوقع عن الله ورسوله يبقى نتعلم الدين ونستعين على ذلك بكثرة الصدقات أيها الأحبة أنا عايز يبقى لكم رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى والله أرجو إن ربنا يوم القيامة يقول فين أهل مسجد النور ادخلوا الجنة ورا كامل النور صلى الله عليه وسلم ما نتحاسبش مش عايزين نتحاسب يا اخوانا عايزين ندفع فاتورة حسابنا في الدنيا قبل ما تدفع هناك الدفع هناك صعب والله ما احنا قده اقسم بالله ما احنا قده وهو كله لله عز وجل كله لله عز وجل احضر درس العلم انت بتؤجر عليه حتى لو من غير نية والله العظيم حتى لو من غير نية بتاخد الأجر أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا لي ولكم إلى يمن القدوم عليه وعتادا إلى حسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشرح صدورنا تول امرنا اجبر كسرنا يسر امرنا اللهم فك اسرنا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ودمره كما دمرت عادا وثمود اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل, فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن منكر أحبتي في الله أقول قولي هذا وأقم الصلاة